السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد تكلمنا أمس عن حال الإنسان في قبره وتكلمنا عن الرحلة إلى السماء فيما يخص الإنسان المؤمن ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الفاسق أو الكافر والمنافق والعياذ بالله قال وإن العبد الكافر أو الفاسق إذا كان في انقطاع من الدنيا الإنسان البعيد عن ربنا لما يأتيه الموت كيف سيكون عافانا الله وإياكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في انقطاع من الدنيا وأقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح وهو لباس شديد الخشونة فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب عافانا الله وإياكم فتفرق في جسده تبدأ تبعد بقى وتخاف هنا بقى إيه تأتي والنازعات تبدأ إيه تنزع روحه فينتزعها كما ينتزع السفود من الصفو من الصوف المبلول الحديد اللي بيشوى بيه اللحم عافانا الله وإياكم عما بيلتصق بيه شيء ما تيجي تشيله كده وهو يكون لازق فيه بيبقى فيه مشقة شديدة جدا يقول النبي فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض عافانا الله وإياكم كل إنسان بيموت إما مستريح وإما مستراح منه إما هو مستريح وهو المؤمن يستريح من عناء الدنيا وتعب الدنيا وإما مستراح منه الشجر والدواب والكل يرتاح إن ده مات فيقول النبي فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين يستعجلون لها العذاب نسأل الله العفو والعافية حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض يبدأوا يصعدوا بها فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث إيه العفانة اللي طالعة دي فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء نسأل الله السلامة تعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان يجلسان فيقولان له من ربك يقول ها ها لا أدري في رواية يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته والله أنا كنت شاكك في ديني أنا ما كنت شيء يعني فاهم قوي بس هم كانوا بيقولوا كلام فأنا قلت زيه وفي الثلاث أسئلة يقول كده فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فإيه اللي يجي له بقى يأتيه من حرها وسمومها نسأل الله العفو والعافية ويضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله سمعت المنادي بيقول يا باغي الخير أقبل فلم تقبل جزاك الله شرا فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث نسأل الله العفو والعافية طب بالنسبة للمؤمنين بعد ما روحهم ما قلنا الكلام اللي احنا قلناه امبارح بيروحوا فين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتون به إلى أرواح المؤمنين اللي سبقوه فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان يعني في واحد ميت جديد من المؤمنين فيبدأوا اخواته اللي سبقوه يسألوه له أخبار فلان ايه وأخبار فلان ايه فيقولون ماذا فعل فلان فيبدأ يتكلم فهو مرة بيسألوه كده ماذا فعل فلان فيقولون دعوه الملائكة تقول لهم كده سيبوه يا جماعة اصبروا بس فإنه كان في غم الدنيا لسه الراجل طالع من العكارة والكبت سبوه شوية فإذا قال قالوا له ماذا فعل فلان أخبار فلان إيه طمنا عليه فهو يستعجب جدا يقول لهم إيه أما أتاكم قالوا إذا ذهب به إلى أمه الهاوية بيسألوه هو أخبار فلان إيه إيه ده ده فلان ده ميت قبلي بعشرين تلاتين سنة آه مش جنة يبقى راح لأمه الهاوية فالمؤمن بيروح للمؤمنين والكافر والعياذ بالله بيروح إلى أرواح الكفار فلما يروح المؤمن الجديد يروح لإخوانه فيبدأوا يسألوا إيه أخبار فلان إيه أخبار علان فهم بيسألوه عن واحد فيقول لهم إيه أما أتاكم هو مش جالكم آه طالما بقى مات قبلك وما جناش يبقى فين ذهب به إلى أمه عافانا الله وإياكم إيه اللي دوت النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن في أشياء بتنفع العبد إذا أخذت روحه ركزوا بقى عشان تعرفوا إيه اللي هينفعك لما تغادر وكده كده أنت إيه مسافر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء منها صلاة الجنازة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا يعني توحيدهم عالي وإخلاصهم عالي قال إلا شفعهم الله فيهم الله أكبر وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاث صفوف من المسلمين إلا أوجب يعني وجبت له الجنة فسأل نفسك وانت عايش مين اللي هيصلي عليك بكرة الجنازة على حسب أنا أعرف شاب الشاب ده سلطان الاستقامة بتاعته وهذا الأخ ده هو سبحان الله دخل المسجد فترة ولكن الفترة دي ما طولتش قعد سنة على ما أذكر يعني إن هو كان في بداية استقامتي صاحبنا دوت نسأل الله عز وجل أن يحفظه ويرزقه حسن العمل وحسن الخاتمة دخل المسجد وبدأ يحفظ القرآن وتسنن بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله ظل على ما أذكر يعني سنة أقل قليلا أكثر قليلا ثم من خلال ان هو هو كان من من الشباب المشهور جدا في القومية وكان الكل يعرفه قبل الايه الاستقامة كان بقى بعيد عن ربنا وكان مشهور بالبنات والشرب والحاجات ديت ثم وفقه الله عز وجل وترك فكان حاجة يعني الكل حابب يتعرف عليه ويقرب منه فكل أهل الاستقامة في الحي قربوا منه وبدأوا يحتكوا بيه جامد جدا يعني وهو سبحان الله ظل هكذا مات والده لما مات والده وشيع الخبر في وسط ال- أصحابه اللي هم الجدد أهل الاستقامة والجنازة بتاعته من أكثر الجنازات جنازة والده من أكثر الجنازات التي رأيت فيها أهل استقامة ناس ملتزمين كتير جدا مات والده ودفن وصلى عليه جميع هؤلاء بعدها بشهر شهرين عاد إلى سيرته الأولى فكان دائما هذا الشخص إذا حضر في قلبي وعقلي أتذكر أن هذا الرجل هذا الوالد رحمة الله عليه أراد الله به خيرا والله يريد لهذا الرجل أن تشهد جنازته أهل الصلاح أن يشهد جنازته أهل الصلاح فقدر الله عز وجل لولده الهداية هذا الوقت حتى يتعرف على هؤلاء جميعا فأتوا يصلون عليه رغم أن مكان هذا الرجل مليء بالأشياء المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والسنة ومسألة بقى الناس اللي بتعتقد في الحجر وبيعتقدوا في الأولية وبيعتقدوا في حاجات كثيرة جدا وسبحان الله هو إن لم يكن في حد من أهل الاستقامة في الجنازة كانوا عملوا مشاكل حاجات بدعية كتير وفقه الله أنه غسل على السنة ودفن على السنة وصلي وصلوا عليه من أهل السنة الناس اللي فاهمين السنة صح وسبحان الله ثم عاد هذا الفتى ولا لا أدري أين أحواله الآن نسأل الله أن إيه يوفقه لتوبة ويرحم والده الشاهد يعني من الكلام ده إنك لازم ترتب مين هيصلي عليك طب أنا هعرفها إزاي ألا تسمع كل يوم جمعة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلم طب وانا انا هي دي بيدي يعني ربنا بيقول لي ما تموتش الا وانت مسلم دي بيدي انا اعملها طب هي معنى الايه ايه يا رب انت بتقول لي ما تموتش الا وانت مسلم طب يا رب هي ديت بايدي مش بايدي فكيف تأمرني بشيء ليس في استطاعتي وأنت قد قلت وقولك الحق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها آه الآية معناها إيه كن على الإسلام حتى إذا أتاك الموت جاءك وأنت عليه يعني أثبت على الإسلام فإذا جاء, الإسلام جاء الموت تموت وأنت على الإسلام فالمراد بمعنى الآية أن كن على الإسلام طيب اما نيجي نقول بقى صلاة الجنازة رتب جنازتك طب انا هرتبها ازاي كن مع اهل الحق فاذا جاءك الموت هؤلاء الذين يصلون عليك تغسل على السنة لان الغسل ده في ناس بتغسل غلط وفي ناس بتكفن غلط وفي ناس بتدفن غلط فالحاجات دي كلها انت محتاج ان يكون في حد فاهم قريب جدا منك وسبحان الله أسوأ الناس وأبعد الناس وأظلم الناس إذا مات أحد أقاربه ممكن يكون يعني ممكن يكون بيأذيك ممكن يكون بيسجنك لكن أول ما يموت واحد من قرايبك يجي يقول لك يا عم الشيخ عايزك تيجي تغسل على إيه؟ على والدي ومفيش مشكلة هسجنك بعد الغسل بس هو يعلم إنك فاهم وإن في الوقت ده فطرته يقظة وهو عارف كويس جدا ان لا انا عاوز والدي عاوز بنتي عاوز زوجتي عاوز ابني كلهم يدفنوا صح ويموتوا صح ويصلى عليهم صح وتلاقيه كده يقول لك عم الشيخ ادعي لنا ومش عارف ايه سبحان الله فواحد اللي ينفع صلاة الجنازة فأول حاجة تسأل نفسك السؤال ده أنت مرتب أحوالك للموضوع دوت ولا مش مرتب هنيئا لأهل الاستقامة لأن ابنك عما بيكون بيحفظ قرآن كفاك فخرا أنك إذا حدث لك شيء نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة تجد أن أهل القرآن من يصلوا عليك هم دول اللي هيصلوا عليك هم دول اللي هيساعدوا ابنك في الصدقة الجارية أن تيجي لأبرك وتكمل معاك فيها الأمر الثاني اللي تسأل نفسك فيه بخصوص صلاة الجنازة عما بتعرف أن في صلاة جنازة في مسجد ما ولا بتاع بتكون مسارع للخيرات ولا بتطنش روح لعل الله عز وجل يجعلك سبب ان هم يكونوا 39 وانت تبقى رقم 40 ممكن يبقى في عدد كبير في الجنازة في 40 في 400 واحد بس الناس الموحدة اللي إخلاصها عالي وعددهم قليل ممكن يبقى 39 لو انت رحت بقيت انت الأربعين والجزاء من جنس العمل سيهيئ الله لك من يصلي عليك أحد مشايخنا الكبار كان بيهتم جدا بهذا الأمر هو من نحسبه من الصالحين ولا نزكي على الله أحد نسأل الله أن يرحمه سبحان الله لما مات هو في القاهرة صلى عليه أشهر دعاة مصر من الأسكندرية دكتور محمد إسماعيل هو اللي صلى عليه قدرا كان في القاهرة في هذا اليوم فصلى على هذا الرجل ربنا سيأتي بأهل الخير إليك يبقى واحد صلاة الجنازة تنفع اثنين الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لما فرغ من دفن أحد الصحابة قال استغفروا الله لأخيكم ليه يا رسول الله قال استغفروا الله لأخيكم وسلوا الله له الثبات فإنه الآن يسأل إنه إيه الآن يعني الآن آه أصل بعض الناس بيبقى فاكر إيه إن هو إيه لما هيموت الحساب إمتى عما كله يجي والنور يطفى ينطفي كده عما الشمس تكور بقى والبحار تسجر لا لا لا لا أنت أول ما تموت من مات قامت قيامته خلاص أنت دخلت فين في الحدث الجديد بس انا لسه صغنن عندك كام سنة يا امور 13 14 وانت طالع اه لا لا انت كبرت خالص دلوقتي الملائكة مستنياك هتتحاسب وانت عندك 14 سنة وانت عندك 14 سنة ده انا لسه يعني تالتة اعدادي لا ده جميلة جدا تالتة اعدادي تانية اعدادي دي بتبدأ تجاوب على الاسئلة مفيش حد حاجة اسمها لسه صغنن لسه صغنن ديت ممكن تبقى في البيت ممكن تبقى في الشارع لكن في القبر انت كبير هو الملائكة كده انت ده بالغ اه يلا يدخل اللجنة ابدأ تتحاسب تتحاسب بقى على حياتك وعلى الفواتير بتاعتك انت والله عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا ايه اخبارك عملت بيها ايه في ولد عنده 13 14 سنة 13 سنة كان يصلي التراويح امس وطول الصلاة ماسك المصحف ويبكي ماشي مع الامام ويبكي وفي واحد بيسأله يعني انت بتبكي ليه فيسكت يعني ويتكسف كده لما ضغط عليه قال له اصل ربنا بيقول كذا سبحان الله عنده 13 سنة برضه اهو في حين انت ممكن بتبكي مثلا على ايه دراع ال PlayStation ولا ال Xbox مش عارف السلك اتقطع كل واحد في واديه كل واحد بيبكي على حاله والتاني بيبكي ان مش عارف النادي بتاعه ما خدش الدوري خليك ابكي بقى وتيجي تتسأل على دموعك دي وتتسأل على مشاعرك ديت وتتسأل على الكلام ده وكله الشاهد ان هذا سيسأل فيقول النبي استغفروا الله لأخيكم وسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل السؤال الآن أنت جاهز إنك تموت النهاردة وتدخل قبرك وتبدأ تتسأل ولا لأ جاهز الراجل الطيب أهو بيقول الصغير ده بيقول مش جاهز فأنت لازم تجهز ف طيب امتى هتجهز يعني الناس ربنا يحفظ جميع الجالسين الناس اللي عدوا خمسين سنة هو ناوي, ناوي تجهز امتى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعذر الله لرجل بلغ الستين من عمره اللي عدى الستين اه ملكش عذر عندي يعني مالكش عذر يعني لو دنيتك بعيد وظللت في البعد انت مالكش عذر عندي انا قطلت عمرك لغاية ما وصلت الستين ايه اللي انت كنت عاوزه تعمل اولم نعمركم مش احنا عمرناكم في وقت كان سهل جدا تفوق انت خدت ستين سنة شيل منهم 12 15 سنة طيب ال 45 دول مش كانوا كافيين انك تفوق لا مالكش عذر طيب هتجهز امتى أموالك اللي لسه ما وصيتش فيها ورتبتها كويس وما زلت إلى الآن ظالم حد من أولادك ومدي واحد هدايا والتاني لا حارم بنت من البنات هتتوب امتى وترتب الملفات ديت امتى المشاكل اللي بينك وبين اختك على قطعة ارض هتخلصها امتى الشهادة الزور اللي تسببت فيها في مشكلة كبيرة جدا لحد من الايه من الجيران ولا الاصدقاء ولا الاقارب هتحل المشاكل دي امتى فانه الان يسأل حاول كده تستحضر احب الناس اليك ممن مات وحاول تتخيل كده الراجل ده لما اتسأل جاوب قال ايه أخوك ولا والدك ولا والدتك ولا أختك ولا مراتك ولا صديقك في المدرسة ولا صديقك في الشغل يا ترى ده لما اتسأل جاب- جاوب وقال إيه ويا ترى نجح ولا ما نجحش ربنا يرحم جميع أموات المسلمين من الأشياء أيضا التي تنفعك إذا دخلت قبرك قال رسول الله إذا مات ابن آدم انقطع عمله خلاص العداد وقف إلا من أشياء ذكر في هذا الحديث ثلاث في ثلاثة منهم من ضمنهم صدقة جارية يعني إيه صدقة جارية؟ يعني قاعدة مال تجري؟ لا في بنك بيديك زيادة والبنك ده حلال صافي متشفي الحسنة بعشرة فيه وهو التعامل مع الله سبحانه وتعالى الصدقة الجارية ديت اللي هي ايه في واحد بيتصدق صدقة بتخلص في ثانية يعني جبت مثلا كيلو وجبة وجبة طعام أعطيتها لفقير فأكلها فين الوجبة دلوقتي بح مشيت هو خد أجر خد أجر فدي صدقة لكن انتهت صح طيب اللي تصدق بالمصحف ده بح لا لسه ما بحش لسه موجود اهو ففي واحد سايبه هنا بقاله كام سنة ممكن اتنين ممكن سنة ممكن عشرة ممكن ممكن دي اسمها ايه صدقة جارية يعني ايه صدقة جارية يعني تجري لك الحسنات وانت في قبرك وانت الان يعني الراجل اللي ساب المصحف ده هنا كل ما حضرتك بتفتح المصحف وتاخد حسنة هو معاك شغال وده شغال اللي ساب المروحة دي ووضع المروحة دي دي صدقة جارية صدقة جارية الجهاز اللي بيسجل الدرس ده عشان بعد كده لو حد هيسمعه ولا حاجة ده صدقة جارية صدقة جارية صدقة جارية تدخل قبرك انت عملك انتهى كده صح اه بس هو سايب والله في حساب كده بيجيله ايه الحساب ده الصدقة الجارية اسأل نفسك سؤال عندك كام صدقة جارية وفتش بقى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الصحابة مرة عن الوقف يعني ايه وقف الوقف ده انك تيجي علي عندك حاجة تسيبها لله يعني ايه تسيبها لله الاصل يبقى زي ما هو والربح بتاعه يروح لربنا بمعنى ايه عندي انا شقة قلت الشقة دي وقف لله يعني ايه وقف لله يعني انا هأجرها والفلوس اللي تطلع منها تروح بقى أرملة تروح مسكين تروح يتامى تروح حفظة قرآن تروح لتيسير أي شيء للمسلمين ده اسمه ايه وقف في يوم من الأيام رسول الله تكلم عن الوقف يقول عبد الله بن جابر جابر بن عبد الله معذرة فما منا صحابي فما منا أحد إلا وقد أوقف شيئا والأول ما النبي قال لنا كده أوقفنا كل واحد إيه؟ شيء سبحان الله هديكوا حاجة للوقف عشان تعرفوا قد إيه بنو النجار دول من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشتري منهم أرضا قال لهم أنا عاوز الأرض دي أشتريها عشان أبني عليها جامع فقالوا له يا رسول الله والله لا نبيعك إياها لا طبعا مش هنبيعك هي لله ده هنسيبها وقف لله فبنى عليها النبي أي المساجد الحرم النبوي مسجد رسول الله شوف دول أجرهم ايه دول أهو دول بقى اللي عاملين زي ما بقولك زي المنشار طالع واكل نازل واكل خلاص عدى بنو النجار دول تروح تصلي تعيط تبكي تصلي إمام تشرب زمزم تنام تدخل الحمام في ميزان بني النجار في ميزان بني النجار في ميزان بني النجار المسجد اللي انت قاعد فيه ده نسأل الله أن يتقبل ممن ايه أوقفه المكان الصغير ده مش كان ممكن يبقى جراشين وخلاص زيهم زي أي جراشات مرمية النهاردة المسجد ده كل واحد بيستفيد من المسجد ده صلاة ولا بتاع كل ده في ميزان مين وهتقول لي بقى اصل المساجد غاليه ومش غاليه والكلام ده كله انا مره في يوم من الايام بتكلم مع الناس في الايه في المسجد والكلام ده ففي واحد قال انا كنت جاي من القاه من اسكندريه قبل الفجر الفجر اذن عليا فقلت مش هصلي في المحطه دي هصلي في اللي بعدها فبيقول لي ما لحقتش ما لحقتش بين المحطه بقول هصلي قصدي في مسجد بعد المحطه دي بقول اول مسجد قابلني كان عدى نص ساعه والمساجد على الطريق بتقفل بسرعه بقول لقيت الفجر هيبدا يدخل عليا ومفيش اي مسجد فجت في دماغه ان هو يعمل ايه بعد كده عند كل محطه يعمل مصليه فراح رايح على محطات البنزين مين يا ابني صاحب المحطة ديت فلان يبدأ يقابله يقول له يا حاج انا عاوز اخد ايه 2 متر في 3 متر هجيب لك كده ايه زي حاجة كده بلاستيك نحوطها واعمل لك تعريشة كده وبتاع ونعمل ده مسجد وهجيب لك برميل كده مية وبتاع اللي عاوز يتوضى واحط لك مروحة في المكان ده فالناس توافق خاصة عم يعملوا لها ايه رسم هندسي كده شيك وبيتنقل كده زي الايه الكشاك كده وسبحان الله وبدأ كان المسجد بيكلفه 7000 جنيه تعدي دلوقتي على بعض المحطات منها محطة الإمارات وانت جاي من اسكندرية كده تلاقيها كده تلاقي المسجد ده اهو ده واحد من البرنس اللي عمل اللي بتاع وانت رايح جاي هو واخد الأجر بيه حاجة بسيطة زي دي وقف هو يدخل قبره والدنيا ايه شغالة صدقة جارية الحصري والمنشاوي عدس سمعتوا الأسامي دي قبل كده كالشمس وضحاها في الشهرة هؤلاء صح في شيخ محدش عارفه راجل عادي طيب كده زيكم كده اسمه لبيب سعد قال الحصري والمنشاوي الناس دي صوتها حلو وقراءتها حلوه يا جماعة احنا عاوزين نسجل لكم عشان الناس تتعلم منكم دن وراهم وأقنعهم وراح جايب عدة التسجيل وبدأ يسجل لهؤلاء وأقنع إذاعة القرآن الكريم إن هم يشغلوا الإذاعة دي ومن يومها وخد الأجر بتاع ليه الخمسة العمالق العماليق المنشاوي والليل كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا المصحف ده ما تيجي تفتحه كده مش مكتوب بخط شيك كده وخط حلو مين اللي كاتبه عثمان طه راجل عايش لغايه دلوقتي شفت انت بقى اهو ده برضه زي المنشار زي بني النجار تقرا يمين تقرا شمال تتهجى تعمل اللي انت عاوزه هو ايه يقول لك خد راحتك يا شيخ اقرا براحتك في ميزانه ان شاء الله صدقه جاريه ايه الصدقه اللي حضرتك ناوي تعملها طب انا هعمل ايه انا راجل مسكين عندك علم اه انا دكتور في الجامعه طيب وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره علم حد من الشباب وخصه واديله عصارة ما عندك وانوي انك تنفع بيه أمة محمد وهكذا أنا مدرس وهكذا بقى كل واحد يترك صدقة جارية لأن النبي قال أو علم ينتفع به الحاجات دي كلها هي دي اللي هتنفعك في عبرك وقال النبي سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته في سبع حاجات يجوا لك فيها من علم علما واحد علم علم وأراد به الدار الآخرة اتنين أجرى نهرا في يعني سواء بقى إيه ربيع كده مية مش عارف ترمبة مية أنا زرت من حوالي سنة ونص ناس في المنيا هؤلاء بينك وبينهم هو أربع خمس ساعات اهو هؤلاء يا جماعة فرشهم الأرض ولحافهم السماء لا يوجد في بيوت بعضهم قطرة ماء طب الناس عاوزة تشرب مية عاوزين يجيبوا مية بيجوها منين بيمشوا مشافة كده زي من هنا كده والميدان القومية استشعر كده وبنتك بالليل عاوزة تدخل الحمام ومفيش مية تعمل ايه تمشي بالليل انت تروح تجيب ايه جرد المية طيب يتخلصوا من المعاناة ديت ايه اللي يخلصهم من المعاناة تعمل لهم ترمبة مية في بيتهم في وسط الدار تعمل لهم ترمبة مية كام بقى اكيد دي غالية جدا يعني الترمبة الترمبة دلوقتي ب 3600 جنيه بالموتور شوف بقى كل شربة ماء ده لو نصارى كل شربة ماء في ميزانك أو أجرى نهرا أو غرس نخلا جاب شجر حطه بتاع أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته في شباب هنا في المسجد يمكن بعضهم يكون قاعد دلوقتي وهم في ثالثة ثانوي أنا قلت لهم الحديث ده في بداية جامعة كده هو النبي الحديث بيقول ايه سبح يجري للعبد أجرهن قلت لهم امسكوا الحديث ده وطبقوه وراحوا خدوا الحديث ده وحطوه وسموا نفسهم مجموعة السبعة وبدأوا ياخدوا واحدة واحدة دوروا على نخلة وغرسوا نخلة مكان مية وعملوا مية مش عارف علم وعلموا حد ورثوا مصاحف وعملوا كل حاجة وخلصوها في وقت قليل جدا باقي لهم بس ولد ايه يستغفر لهم ان شاء الله يرزقوا ايه ذرية صالحة إن شاء الله يمكن هم أصلا كانوا داخلين المشروع ده وعينهم على الحتة دي فنسأل الله أن يسددهم الشاهد دخول الجنة يسير والنجاة من اليوم العسير يسيرة أيضا لكن تحتاج أنك تركز ونحتاج أنك تهتم بأسباب النجاة غدا وأنتم إن شاء الله من نحسبكم يعني أهل للتركيز في هذا الباب جعلنا الله وإياكم من أهل النجاة أسأل الله عز لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم